بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في ايه اغلبكم حافظها بتقول بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات عاوز اكلمكم لانها من سفر الاعمال واحنا اليومين دول بنقرا سفر الاعمال ومشغولين بحياه الرسل وناس كتيره يمكن مش واخده بالها ان دي موجوده في سفر الاعمال يعني مش في عظات بولس العادية مثلا ولا الرسائل لا دي جزء من رحلة الكنيسة في القرن الأول وده كده قاعدة بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات تعالوا نقرا النص كده زي ما جه في أعمال 14 فأول رحلة تبشيرية أول رحلة وكان طبعا بولس وبرنابا كان جديد عليهم فكره الرحلات التبشيرية دي هيلفوا كده يروحوا حتت مش عارفينها كانوا في أنطاكيا محبوبين وليهم شعب ومستقرين وكنيسة و... إنما الروح القدس قال افرزوا لي ب... برنابا وبولس للعمل الذي اخترتهم له فطلعوا كده سلموهم إلى نعمة الله يعني ربنا معاكم لكن ما مش عارفين رايحين فين خلال الرحلة دي حصل مواقف كتيرة منها الحتة دي في بلد من البلاد اللي دخلوها عملوا معجزة فالناس ايه افتكرت بولس وبرنابا دول ايه آلهة فجايبين يذبحوا لهم بقول فبولس قعد يزعق يا جماعة أنا إنسان إحنا ناس بشر طبيعيين إحنا جايين نكلمكم عن ربنا الحقيقي بقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهم ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية جم يهود من البلد اللي كانوا لسه سايبينها هم سمعوا ان بولس عمال يلف على البلاد يقنع الناس بالمسيح ان كانوا يهود ولا ام فهم طردوه من البلد اللي قبلها ايقونيه وانطاكيا فجايين ورا منه واقنعوا الجموع فرجموا بولس حاجه تخض حاجه تخض رجموا الرجم ده ما حدش كان بيطلع منه يعني وجروه خارج المدينه ظانين انه قد مات ولكن اذا احاط به التلاميذ التلاميذ اللي هم المؤمنين كلمه تلاميذ تعم كل من يؤمن اسمه تلميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنامة إلى دربة فبشر في تلك المدينة كلب العادي خالص وتلمذ كثيرين ثم رجع إلى إلستر وأيقونية البلد اللي جم منها الناس اللي رجموه يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله يبقى ده كان جزء من عظة للقديس بولس أثناء الرحلة الأولى في بلد اسمها أيقونية ولسترا البلد اللي اترجم فيها رجع يقول للناس ما تستغربوش دخول السماء يحتاج تعب عارفين ليه بيقول كده في رأيي لأن الناس باصين له وعندهم سؤال مش أنت بتعمل معجزات بدل بتعمل معجزات ليه سابك تترجم مش ربنا معاك وفرحان بخدمتك ليه يمسكوك ويرجموك كان فين ربنا فالناس مستغربة هو انت اللي احنا لو عملنا زيك ومشينا وراك احنا كمان ممكن نترجم قال لهم اه كل اللي هيخدموا ربنا هيتعب وكل اللي بيحبوا ربنا هيتعب اصل سكة السماء كده بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله فهو زي الوعظة بيرد على سؤال عندهم كلهم ليه حبايب ربنا زيك يا سيبولس يتبهدلوا البهدلة دي وليه ناس عندها قدرات خارقة زيك تتذل الذل ده لأن القاعدة بتقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله وانتخب لهم قصوص كملوا الخدمة عادي خالص رسموا كهنة في كل كنيسة وصليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا به. انا في رايي الناس في حاله من ثلاثه، اغلب البشر يعني او المسيحيين عموما. يا اما في وضع تجربه او في عمق التجربه في ناس منكم ربنا يسند الكل. عندهم تجربه دلوقتي. مضغوط عليهم نفسيا بشده بسبب معين. في ناس عايشين في انتظار التجربه يعني ايه متوقعين يحصل حاجة في ناس ناسيين الحقيقة دي عايشين يشتغلوا ياكلوا ويشربوا ويروحوا ويجوا ويصلوا لكن موضوع الألم والتجربة ده بيحاولوا إيه ما يفكروش فيه فغالبا الناس ثلاث أنواع يا جوه التجربة فما يقدروش ينسوها يا زي اللي مستنينها هنشوفها ازاي يا إما متجاهلينها أو ناسينها خالص اللي في عمق التجربة ايه رد فعلهم طبعا في ناس خلي بالكم يبقى عندها شوية مغص تقول لك أنا عندي تجربة خلي بالك ونص درجة حرارة يقول لك ربنا مجربني يعني خل... في ناس كده التجربة دي مطاطة شوية أو لو وقعت منه عشرة جنيه يقعد يقول لك ربنا مجربني لك وفي تجارب بجد يعني اللي في عمق التجربة أول رد فعل معتاد بنشوفه كتير يبقى متضايق ومتذمر ويميل لليأس يعني ما فيش فايدة بقى تلاقي النغمات المتشائمة هي اللي غالبة عليه ده المستوى المع... يعني للأسف الأشهر والأكثر ناس كتير أول ما يحصل لها تجربة تلاقيها اتضايقت وتعكننت طبعا التجربة دي ممكن تبقى في شغل مظلوم مثلا أو في خسارة مادية كبيرة أو أزمة صحية شديدة أو حد يعني بيضطهده أو مشكلة ضخمة ما كانش ليها أساس في ولاده أو حتى ربنا اختاره للسماء تجارب شديدة في نوع تاني يتعامل في عمق التجربة بأنه بيستحمل نوع أفضل شوي يتمسك بالصبر ويتعامل يروح لدكاترة يشوف حد يسنده في المشكلة يشوف إمكانياته عشان يتعامل مع الخسارة المادية أي حايل في عياله عشان يطلعوا من الحفرة اللي وقعوا فيها يتعامل في مستوى ثالث كل ده اللي جوه بيلجأ إلى الصلاة الحر وبيفهمها أن ربنا قاصد يقول له إيه ما تظبط روحك فيبتدي يشتغل على نفسه يطلع التجربة كده على جنب ويقعد يقول لا واضح أن أنا أنا المقصود بالقصة فبيركز في نفسه قوي طبعا ده مستوى أفضل على فكرة أفضل حتى من اللي يستحمل ويتعامل يفضل بقى إيه يصلح في نفسه أنا رب غلط أنا اتصرفت غلط أنا استاهل أكتر من اللي بتعمله فيه أنا السبب في اللي بيحصل ومش ههرب من كده بس سامحني سامحني أنا عن جهل غلط طب صلحني قويني غالبا ده يوصل لكلمة مهمة قوي في قاموس التجارب اسمها التعزية التعزية يعني إيه؟ يعني يجيله لحظات وقد تستمر ساعات وأيام اللي يشوفه يستغرب إنه عنده تجربة نفسيته حلوة وشه منور هادي استغرب أنت اللي عندك المرض ده أنت اللي عندك المصيبة دي ده نتاج صلاة نتاج توبة فتلاقي عنده تعزية احنا لسه التجربة ما فكتش ده الكل ده في عمق التجربة في نوع بقى يعلى عن ده كله مش بس يحتمل وطبعا بطل يتذمر لا ده يصلي ويتوب ويركز في ربنا قوي لدرجة تقلب منه بمستوى أعلى بقى إنه مبسوط باللي هو فيه وإنه حاسس إن ربنا مركز معاه وإنه اعتبر التجربة هدية وإنه فرحان بيها وشاكر عليها وإنه عارف يسبح ربنا طبعا الكلام ده مش كله مش نظري كل مثل من دول له تطبيقات في الإنجيل وفي الحياة لدرجة تلاقيه نسي همه خالص وملهي في الخدمة طول الوقت روحه قوية فرحان بيسبح بيشكر وكأنه ليس عنده تجربة وكل اللي شغله الخدمة ده طبعا أجمل مستوى وأرقى مستوى وده المستوى اللي ربنا قاصد إن احنا كلنا نوصل له جوه التجربة عشان كده ما بيسيبهاش تفك بسرعة ليه؟ احنا ساعات بنشتغل على المستوى الاولاني ونقعد على كده تذمر وبكاء وليه ومش ليه ومش معنى انا وظلموني وبعدين في الشغله دي يا بنطلع السلمه اللي بعدها طيب طب صلي عشان تتعزى وتهدى طب ما تنسى ما كل الناس تعبانه وتشكر ربنا على السماء اللي مستنياك تعالوا نبص على سفر الاعمال اوريكم امثله من الدرجات فأعمال ثمانية في كلمتين أول مرة انتبه ليهم عكس بعض أو مش عكس بعض كلمة عظيم جت على آيتين حمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة طبعا شاب زي استفانوس كونه يترجم ويموت دي دي حاجة صعبة جدا ده قديس ده بيعمل معجزات ده في عز شبابه طب ليه مات؟ طب ما هو بولس اهو ما ماتش ما ترجم وما ماتش كان ممكن استفانوس ما يموتش فكانت مناحة عظيمة انتوا عارفين لما يبقى شاب حلو كده تلاقوا الناس كلها قلبها محروق عليه بعدها بكذا عدد بصوا ما فرقتش في نفس الإصحاح بعدها بباراجراف يقول كان فرح عظيم هو ايه اللي فرق بين ده وبين ده اللي طلعوا بسبب الهوجة بتاعت استفانوس ده اضطهاد شديد بقى طلعوا على السامرة ابتدوا ينسوا مذبحة استفانوس ومشغولين يتكلموا عن المسيح فلقوا ناس كتيرة بتقبل الإيمان فالسامرة هيصت وكتير اتعمدوا وفيلبس كان مبسوط قوي فيلبس ده الراجل التاني بعد استفانوس ده شريك كفاح يعني المفروض فيلبس ده كان يقعد جنبه يكتئب بقية عمره لأنه في السمامسة السبعة استفانوس تاني واحد فيلبس إنما فيلبس انطلق وفرحان بربنا وبيسبح وفوجئنا إنه كان فرح عظيم إيه ده هو ممكن يبقى فيه فرح عظيم ومناحة عظيمة اشتغلوا إزاي مع بعض دول هو ده اللي ربنا عاوزه ما تقفش عند المناحة العظيمة اطلع للفرح العظيم تعالوا نبص على موقف تاني في أعمال 12 يبتدي بخضة كده خبر مفزع مد هيرودس يده فقتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف مصيبة ده واحد من ال 12 ده واحد من الثلاثة من الثلاثة اللي هم أهم ثلاثة في الكنيسة يعقوب وبطرس ويوحنا ثلاثة بتوع التجلي ثلاثة بتوع ييروس إزاي يعني وده ما لحقناش نسمع له خدمة ولا معجزات ولا بشارة ولا بلاد أمنت على أيديه وليه كده يعني واللي خلصنا من هيرودس ما كان ممكن يخلصنا منه في نفس الإصحاح تلاقي إيه الكنيسة بتصلي بحرقة لأن الدور على بطرس نلاقي بطرس طلع يا رب احنا مش فاهمينك هو احنا نفرح ولا نزعل قال ما تستسلموش للزعل الزعل ده كتير كبير وساعة لازم تعيشوا فرحانين بالتدخل الإلهي تعيشوا منتصرين عاوزكم تسبحوا عاوزكم تشكروا عاوزكم تخدموا اللي ملهي في الخدمة صدقوني ما بياخد باله انه متجرب اللي الخدمة واكلة عقله خلاص الناس شغله هو مش واخد باله انه مريض ومش واخد باله انه خسران ومش واخد باله انه مظلوم عنده حاجة أهم في ناس عاوزين ننقذها مش وقت ان انا اتحسر على روحي مش وقت ان انا اطبطب على نفسي في كل يوم ناس بتهلك ممكن ننقذها ونجيبها للسماء طبعا في نفس الإصحاح انتهى بخبر جميل جدا أن هيرودس المفتري ده ضربوا ملاك الرب وأكلوا الدود ومات وكلمة الله كانت إيه تنمو وتزيد يبقى واضح أن في تعزية يبقى اللي في عمق التجربة خلينا نقراها صح هو أنت في أنهي سلمة واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة سلمة التذمر والتبرم والتحصر وال... ولا سلمة القبول والتعامل ولا سلمة الصلاة والتعزية ولا سلمة التسبيح والخدمة وصلت لأنهي درجة ولا أنت لسه واقف تحت عمال تقول شيل بقى التجربة كفاية ما أنت مش بتكبر ما ممكن نشيل بس اكبر شوية طب صلي كويس طب اتعزى جوه التجربة طب شوف لك المسيح جوه أتون النار خسارة قبل ما الأتون يطفي ما هو ممكن يطفي بس المشهد هيروح منك صلي بذمة عشان تشوف المسيح وبعد كده يبقى النار تهدى دي بسيطة السماء أحبائي هي الحل بمعنى إيه اللي ينقلك في التجربة إلى الانتصار عليها هي حكاية السماء رب بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله إيه اللي بتعمله الضيقات فينا الضيقات بتفرض علينا أن احنا نبص على السماء من الغلب وماله ما احنا مش مش راضيين نبص بالذوق خلينا نبص بالعافيه لان الارض ما تستاهلش نبص فيها كتير فلما الدنيا تضيق قوي بنضطر نبص يا نبص بنصرخ للسماء يا نبص بنقول امتى نروح السماء كله كويس بس كويس ان احنا اتعدلنا وبصينا على السماء السماء هي الحل السماء هي اللي تخليك تقبل وبعدين تصلي وبعدين تتعزى وتخدم لأنك خلاص انتبهت أن التجربة لن توقف المسار بالعكس التجربة بتزقك زقة على السما بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله عشان كده ولا واحد فينا حياته سهلة عشان ربنا بيحبنا متوصي ولا واحد فيكم حياته سهلة بأشكال مختلفة واللي حياته سهلة ده هندخل في الانتظار يبقى لسه شوية لسه مش قد التجربة بس لكن برضو ايه ده مش ربنا نسيه ولا حاجة هنا لما الواحد بقى يبص على السماء يعرف انه انا مش و... ما عنديش وقت ابكي على اللبن المسكوب ولا اتحسر على حالي انا عاوز الدقيقة دي استغلها لحساب الرصيد ان كان كده كده في سماء خلينا ايه نخزن نكنز السماء هي الحل معناها الإيمان هنا يشتغل احنا ما اتخلقناش عشان نعيش في الدنيا دي احنا اتخلقنا عشان السماء المسيح جه الدنيا ويقول ايه بصوا معايا على السماء انا جاي اقول لكم على ملكوت السماء مش جاي اقول لكم على الارض في العالم سيكون لكم ضيق ثقوا انا قد غلبت العالم لما الواحد يبص على السماء يعرف يسبح عندنا موقف مشهور في اعمال 16 لما بولس وسيله اتجلدوا واتسجنوا لأنهم قلبوا السجن تسبح حاجة غريبة جدا طب حتى صلوا وقولوا يا رب انقذنا من المفتريين دول لا مش واخدين بالهم انه ان هم مسجونين واللي شاغلهم غير كده ايه المساجين عاوزين يبشروا يبقى كل اللي شاغلهم نسبح ونخدم جايبين نمرة أربعة دول دول شغالين على الرابع عشان كده الزلزال ما استحملش السجن السجن فرقع منهم لأن دول بيسبحوا وبيخدموا طب في نزيف في ظهرك مش مهم طب يمكن بكرة يموتوك مش مهم طب انت اتظلمت لما اتسجنت دول مفترين ده انت روماني ده حتى ما كانش فيه محكمة ولا حكم قضائي ولا بتاع كلام فارغ بصوا أحبائي افتكروا القاعدة دي لو في التجربة هتبص على الناس هتزيد التجربة التجربة هتوجعك أكتر تفضل متغاظ من المدير اللي ظلمك وتهري في روحك او من الدكتور اللي غلط او من الشخص اللي سرقك او من الجار اللي طلع عينك انت بتعذب روحك يا عم بص على اللي ورا ربنا سامح بكده ليه عشان يظبطك عشان يدخلك السماء عشان يرقيك هتفضل باصص على اللي عمله فيك كده بتعذب روحك انت تبص وتقول له انت اللي بتجربني ومن ايدك جميلة وحلوة عشان بتحبني بتشد عليا انا كده مطمن انت ابويا ربيني انا محتاج التربية لكن هتفضل تبص على الظروف والناس انت بتعذب روحك ومش راضي تتحرك من السلمة الأولانية البايخة دي اللي هي متذمر متبرم رافض متغاظ عمال تفكر يمين وشمال تقول الناس اصل هم وشوا بيا فاهمني غلط مش عارف خليك اطلع بره الناس اطلع بره الظروف افهمها بقى داود النبي لما اتشتم لو بص للناس كان غلط كان واحد قال له ايه حتة اللي مش عارف ايه اللي يشتمك ده ده احنا نجيب لك رقبته قال له لا مش هو اللي شتمني ربنا بعت لي شتيمه ربنا ما بيشتمش بس ربنا عمال يكربجني انا واخد بالي انا لا شايف ابشالوم ولا شايف شمع بن جيره ولا شايف اخي توفل انا مش شايفهم انا شايف ايد ابويا عماله تعصر فيا وانا بحبه وهو بيحبني خليه يعالجني خليه صنفرني ويظبطني انا مش زعلان منهم ولا حاططهم في دماغي ما يفرقوش معايا دلوقتي انا مركز معاه هو عشان كده داود ما كملش اسبوعين خلصت تجربته ليه لانه فهم صح وسلم لربنا المجموعة الثانية اللي هم مستنين التجربة بقى مجموعة منهم بتبقى عايشة دايما في حالة رعب وقلق كل ما تسمع حد جاله مرض يا نهار اسود الدور جاي عليا ويفضل يلف على دكاترة وما عندوش حاجة بس ايه ما هو يعرف واحد سنه جاله حاجه معينه فتبص تلاقي طول النهار يحسس بقى يشوف كده ايه فين في ايه غلط يا عم انت معلكش لسه بدري على الكلام ده ويمكن ما يجيش عندك هو الرعب واكله والقلق واكله برضه ده غلط في واحد تلاقيه بقى ايه كل ما يسمع عن تجربه يتشبث اكتر بالحياه يخف يعني التجربه ما جاتش لغايه عندك جت عندهم عشان هم يستفيدوا وانت تستفيد برضه تقول فعلا الدنيا مش مستاهله نمسك فيها لا الفلوس مستاهله نجري وراها ولا المشاكل مستاهله نغرق فيها ولا المرض مستاهل نخاف منه كله محصل بعض انما لا واحد ياخدها بالعكس فكل ما يسمع عن مشاكل تشبث بالحياه ويمسك فيها اكتر واكتر في واحد في انتظار التجربه تلاقيه يعيش في لا مبالاه زي المدمن يعني كانه مش عاوز يشوف المشاكل ويغرق اكثر في الشغل مثلا وفي التلفزيون وفي الحاجات دي عشان يفضل منفصل عن الواقع وفي واحد يقول انا مش مستني التجربه انا هروح اسند المجربين ده الشغل المظبوط بقى انا ربنا ما ادانيش فقر بس حواليا فقراء كتير انا هعيش ليهم انا ربنا ما ادانيش مرض بالدرجه دي بس حواليا مرضى كتير هعيش ليهم انا ربنا متعني بحب الناس ناس كتيره ما عندهاش ناس انا هعيش ليهم ربنا ما سمحليش بظلم بس انا شايف ناس مظلومه انا هعيش ليهم شاطر اهو ده مستني التجربه بس ده احسن وضع لانه ممكن ما تجيلوش خالص ما تجيلوش ليه ما هو شايل كده كده شايل تجربه يمكن مش بتاعته بتاعت غيره فاللي خايف تجيله التجربة يخدم مجربين اللي خايف تجيله التجربة لغاية عنده يحط دماغه في خدمة المجربين ساعتها مش هيخاف حتى من التجربة بالعكس هيلاقي حياته ليها معنى وتلاقي الدنيا ماشية حلو ودي اللي اسمها اختيارات مهمة يعني ايه بلاش التجربة تختارني خليني انا اختارها بلاش اقول اختار التجربه دي عاليه علينا طب اختار التعب تجربه متعبه وكلنا بنخاف من سيرتها طب بلاش التجربه طب تاخد التعب بس اذا كان التعب يوصل اختار التعب بلاش التجربه اتعب مع المريض بلاش تاخد نفس المرض اتعب مع الفقير بلاش تاخد نفس الفقر اتعب مع المظلوم بلاش تتظلم بنفس الدرجة إذا اختيار التعب ده اختيار بقى شوف أنت وشطارتك الغني والعذر العذر مجرب يا بختك سكتك سلك الغني مش مجرب بس كان عنده فرصة لو كان بيفهم لو كان بيفهم كان راح قعد جنبه العذر أو دخل العذر بيته أو صرف عليه في علاجه أو قسم اللقمة معاه كانت اتقسمت عليهم هما الاثنين حتى السماء كانوا دخلوها سوا انما هو ما كانش ناصح اختار المتكئ الاخير انت ربنا حطك في مكانه اديك شايف ناس كتيرة قوي اقل منك مش تبدل المواقع شوية ما تبدلها بالذوق لحسن تبدلها في الاخر بالعافية ما تروح تقعد انت مطرح الغلبان وتخلي الغلبان يرتاح شويه خد انت المتكئ الاخير وكبر واحد مظلوم بطبعه مهان بطبعه اخير بطبعه فلما ربنا يلاقيك مرة بقيت أخير يقول أخيرون أولون لكن أنت دلوقتي أولون هنطبق عليك القاعدة بتاعت أولون إيه أخيرين ليه هتفضل سايب روحك في الأول كتير خطر عليك خطر اسعى وراء المتكئ الأخير على الأقل فيها شوية تعب نفسي تعب نفسي ليه لأن الكرامة على الأرض مريحة لكن مؤذية اختار الخسارة والعطاء في واحد يحب يكسب المكسب عادة مؤذي الخسارة مش مؤذية على فكرة المكاسب ياما ضيعت ناس أقصد بالعطاء هنا طلع فلوس لما يجي لك قرش قول يا رب استر لكن لما تطلع قرش قول أشكرك يا رب لما يجي لك فلوس قول يا رب استر ما تعرفش بقى دي جايبة خير ولا مش خير لكن لما تطلع انت الخير قول اشكرك يا رب اديتني فرصة لانه ده كله قاعد في السماء انما الناس بتفكر بالعكس لما تيجي الفلوس أشكرك يا رب لو قالوا يعني لو افتكروا ربنا يعني لكن الحقيقة هي بالعكس لما بتيجي الخير يا رب استر لأن أنا مش عاوز آخد أنا عاوز أدي اختار الاعتذار روحين تعتذر مش تختار ان الناس تعتذر لك انا كله بقول ايه اختيارات مهمة عكس العادي انت عاوز تقعد مطرحك والناس تيجي تجاملك والناس تيجي تخدمك والناس تيجي تعتذر لك ما فيهاش اي تعب دي بالعكس دي كلها راحة ورفاهية وكرامة روح انت اعمل المبادرة اعتذر اختار المسؤولية المجموعة الثالثة بقى اللي هي بره الموضوع خالص دول ناسيين القاعدة القاعدة بتقول ايه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله في ناس عايشة تدور على المتعة فقط على السعادة في الدنيا فقط مش واخدين بالهم ان الناس كلها تعبانة والناس متعذبة وعايشين في في برج عاجي كده في فقاعة كده يعني تمثيلية ملهاش معنى دول اللي عايزين مصرين ياخدوا كرامة تلاقيه طول نهار يتخانق في الشوارع عاوز يقول مجدوني وتلاقيه طول الوقت عمال يدور على مزاجه على راحته على مكسبه هو الحقيقة مش دريان خالص ده الدنيا ما بتسيبش حد في حاله انت لازم تاخد قلمين عشان تفوق ولا ايه ما تخليها بالذوق يا ابني اللي ناسين الحقيقة دول هم اللي بيقعوا في الغضب كتير وفي التذمر وفي الإدانة لما تيجي الواحد كده في قمة غضبه وتوشوشه وتقول له إيه جارك ابنه حصلت له حادثة لو كانت حصلت لابنك تلاقيه فش كان فاير وهايج وبتاع اصل مش عارف ايه وحقه ومش حقه بالراحه كده بالراحه ايه اللي انت عامله الهوسه اللي انت عاملها دي تاخد لك قلمين عشان تفوق ما بلاش الغضب ده بقى فساعات التجارب بتكون بتفوق وربنا حنين على فكرة ما بيبعتهاش بالساهل لكن كل اللي عمالين يغضبوا وعمالين يدينوا ويستغلطوا الناس وعمالين يتذمروا وعمالين يطمعوا في مكاسب أكبر بصوا حواليكم بصوا حواليكم ده الحكاية كلها إيه تجارب ورا بعض لو بصيتوا بصة معتدلة ولا حاجة تغضبك ولا حاجة تخليك تتذمر ولا حاجة تستاهل انك تدين حد ولا تعيب في حد هتلاقي نفسك لا لا اشكرك يا رب كل الناس كويسة كل الناس حلوة كل الظروف كويسة كله جميل مين اللي بيعرف يقول كده اللي فاهمها صح اللي عارف بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله مثل هذا النوع الناس القاعدة دي مش عاوز يتعب نقول له صلي يقول ممكن وأنا قاعد ممكن وأنا نايم ممكن دقيقة وبعدين في الفصل انت لازم تدخل السجن عشان تصلي غصب عنك احنا هنفضل نفاصل لامتى انت مش عاوز تتعب خالص طب اذا كان دخول السماء لازم تعب ولو ما خدتوش بارادتك ربنا من حبه فيك هيفرضه عليك طب اتعب شويه بقى عدم قبول الجهاد الروحي تلاقيه بيفاصل في كل حاجه القداس طويل الصيام ممل الاكل متعب المش مش عاوز يعمل حاجة مش عاوز يضحي بحاجة بصوا الشخصيات اللي ذكرت في الكتاب ما أكثر الشخصيات التي هلكت لأنها ما خدتش القاعدة دي مثلا زي الغني الغبي انت ما عرفش يعني ايه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله مش في القاموس بتاعه حكاية الضيقات يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة والغني والعازر ما فيش في ضيقات في دماغه هيرودس الملك واحد عمال يبعد عن الضيقات لغاية ما أكله الدود ومات فيليكس الوالي أول ما بولس بس كلمه عن التعفف والدينونة والبر بلاش السيرة دي عمل معروف معكش فلوس دهني مش تديني رشوة خليني أطلعك كل دول هلكوا أختم وأقول إيه بضيقات كثيرة ندخل ملكوت الله لأنه أولا الضيقة مدرسة للصلاة استغلوا الأيام الصعبة أن أنتوا تصلوا كويس لما تبقى متضايق صلي ما تبعدش عن الصلاة لما تبقى متضايق اترقى وصلي كويس تتعزى أكتر من أي وقت وتشوف ربنا بعينيك أكتر من أي وقت لكن ما تخليش الضيقة تطلعك من الصلاة خليها تجبرك على الصلاة يونان كان متضايق إنما الضيقة أجبرته في جوف الحوت إنه يصلي ولما صلى كل حاجة اتصلحت من بركات التجربة التواضع كويس إنه يتكسر كبريائنا بالأيام الصعبة النقص ده التنغيص ده مفيد لأن كلنا فينا كرامة وذات في أنا عاوزة إيه تهدى شوية وملاش حل أحيانا غير كده من بركات التجربة الحكمة إن أنت هتبطل تتكلم بسرعة هتبطل تحكم على الناس هتبطل تستعجل في الحكم هتبطل تفتي في الفاضية والمليانة لا لا بعد ما تاخد لك كده علقتين كويسين هتلاقي نفسك لا بقيت عاقل وبتتكلم بحساب من بركات التجربة انك تحس بالناس حبك للناس هيختلف لما تعيش عيشتهم وتذوق المرار اللي عندهم ايا كان نوعه هتلاقي الحكاية اختلفت كتير بركات التجربة ارجع تاني واقول هتخليك تبص على السما هتقول له يا رب خلاص ما عادش الارض طعمها حلو ما عادتش الحياه على الارض احلى حاجه من دلوقتي بقول لك مستعد قلبي يا الله خدني في اي وقت مش قرف من الدنيا لاني فهمت خلاص ان السماء هي اللي تستاهل والتجربه عملت المفعول الصح خلتني ما استطعمش الدنيا خلتني اكفر بهذه الحياه عشان كل ايماني ورجائي يبقى في الحياه الابديه لإلهنا كل